السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد افتح لي قلبك لا نزال مع ذلك البرنامج اللي احنا عايزين من خلاله نتواصل مع بعض انا افتح لك قلبي وانت تفتح لي قلبك نفتح قلوبنا لبعض يا جماعه زي ما بيقولوا ندخل في دم بعض امبارح يعني اخت من الاخوات اللي اتصلت وكانت يعني غير محجبه اتصلت تاني بعد البرنامج وقالت ان ان شاء الله تلبس حجاب بل هتلبس نقاب باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يثبتها يا رب وربنا يختار لها الخير وربنا يختار لنا الخير عايزين نتواصل يا جماعه مع بعض احد الناس فرنساوي راجل فرنساوي كان نفسه ان هو يسلم واقف قدام جامع في نيس في فرنسا لمده شهر كامل واقف قدام الجامع يبكي هو مش قادر يقول لحد من المسلمين انا عايز اسلم ولا عايز اعرف ايه هو الاسلام بعد شهر واحد مسلم راح ساله في ايه لما فتح قلبه وكلمه انه نفسه يعرف ايه هو الاسلام اسلم بفضل الله سبحانه وتعالى عايزين نفتح قلوبنا لبعض يا جماعه عايزين نتكلم عايزين نطلع اللي في قلوبنا عايزين نتكلم يا اخواني ولكن النهارده بقى باذن الله سبحانه وتعالى انا عايز قبل ما اي حد يتكلم انا عايز انا اللي افتح لكم قلبي انا عايز انا اللي اكلمكم بصراحه انا عايز انا اللي اقول كلمه ممكن تكون في صدري يا جماعه ولكن انا عايز اقولها لان انا حاسس ان البرنامج ده باذن الله سبحانه وتعالى ممكن نوصل منه لحاجات كتير تغير حياتنا ولكن ان مشينا فيه بخطه سليمه باذن الله فلا اقتحم العقبه هي دي مشكلتنا ان كل واحد منكم عنده عقبه كل واحده منكم عندها عقبه العقبه دي معصيه ممكن يكون محدش عارفها وممكن يكون كل اللي حوالينا عارفينها وممكن يكون صحبتها او صحابه بس اللي عارفينها المعصيه دي لو سبتيها هتقدري تسيبي كل حاجه هي دي العقبه اللي بينك وبين ربنا اتفقنا ان هدف البرنامج ده ان العقبه دي تزول هدف البرنامج ده يا جماعه اقتحام العقبه انك تقتحمي انك تقتحم ان بدون تفكير تسيب عشان ربنا سبحانه وتعالى عشان كده يا جماعه حادثتين مروا على الواحد الحادثه الاولانيه احد اخواني كان مسافر على الطريق وهو مسافر عربيه عملت حادثه فقعدوا يقولوا في العربيه نرجع ولا ما نرجعش نرجع نرجع رجع فبيقول لا اتنين في العربيه واحد منهم رجله اتكسرت لدرجه انه رجله بيحركها بتتلوي معاه يمين وشمال اتخلع المفصل تماما ربنا يعافينا بيبص على صاحبه لقاه بيموت بيحتضر فبيقول كان كل هم ساعتها اقول له قول لا اله الا الله فبيقول له قول لا اله الا الله فبيبص له بيبص له بذهول كان بيقول حسيت انه بيقول لي انت بتقول ايه انا مش سامعك كانه مش سامعني فبيقول كنت هتجنن انا عايز اقول لا اله الا الله باي طريقه قلت يمكن شيطان عليه قريت ايه الكرسي قول لا اله الا الله بيبص له بيقول له قومني قومني بيقول قعد يمسك في هدومي وكل ما اقول له قول لا اله الا الله يقول قومني قومني ويتالم لدرجه من قوه ما بيشد في هدومه قطع له هدومه قطع له هدومه وهو بيحتضر بيقول له قومني قومني تاني بيقول قعد ربع ساعه يحاول معاه انه يقول لا اله الا الله وصلت عربيه الاسعاف لقوه مات غطوه قالوا خلاص البقاء لله نزل اللي معاه من العربيه ما كانش حصل له حاجه قعد يبكي يقول انا شريط معاصي حياته كله اتعرض قدامي في لحظه ده كان بيتكلم معايا ده في لحظه هو الانسان ممكن يموت في لحظه كده مات من غير ما يقولها المشهد الثاني صاحبي ده هو هو نفسه وهو على الطريق وحادثه حادثه في ناس بيبقوا جدعان بيحبوا ينزلوا في اي موقف ممكن حد يحتاج لهم فيه نزل في حادثه لقى اتنين ساعتها بيموتوا فبيقول الاولاني يقول لا اله الا الله قال له لا اله الا الله بيقول جريت على الثاني عشان يقولها لقيته لوحده بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام ايه الفرق بين الاثنين يا جماعه الفرق ان الاولاني كان همه النجاه في الدنيا فكان كل همه عربيه الاسعاف انما الثاني كان همه النجاه في الاخره فكان كل همه انه يقول الشهادتين يعني الاولاني كان خايف على الدنيا التاني خايف على الاخره وهو ده السؤال اللي بساله لكم في بدايه الحلقه انت خايفه على ايه انت خايف على ايه لو فتحنا قلبك دلوقتي وخرجنا اللي فيه وحطيناه قدامنا ايه الخوف اللي فيه خوف على الدنيا ولا خوف من الاخره خوف على انك تتجوز فلانه او او تنول وظيفه فلانيه او تخلق ولا خوف من القبر ومن ربنا ومن العرض على الله الخوف اللي جوه قلوبنا يا جماعه عاوز بس خايف عاوز بس خايف دي اصدق كلمه الواحد من احتكاكه بالشباب وبالملتزم بغير الملتزمين وغير الملتزمات لان المعظم هي دي مشكلته عاوز عاوز ربنا انا عاوزك يا رب انا عاوزك بكل ذره في قلبي يا رب بس خايف خايف من ايه يا ابني عشان كده النهارده بنقول افتح لي قلبك وافتحي لي قلبك افتح قلبك افتح قلبك بعد كل اللي حصل لك ده ربنا ناداك الرسول عليه الصلاه والسلام وبعث ليك القران ونزل لك بجبريل 23 سنه طالع نازل سبع سماوات رسائل ربانيه في رصيدك الخاص وجات لك خساير وخسرت كتير قوي في طريق معصيه ربنا صاحبك ودفنته بايديك مهدئات من وانت لسه شاب عندك 20 سنه وخدت مخدرات وهربت من اللي انت فيه للمخدرات مش حبا فيها هربا من العذاب اللي انت فيه نوم وما عرفتش تنام حادثه وعملت وكنت هتموت فيها مشكله ومرت عليك واتخنقت وما كانش ليك امل غير في رحمه ربنا صاحبك ودفنته بايديك انتقام ربنا وشفته في عصاه شفت ربنا بينتقم منهم بعد كل ده لسه مش عايز تفتح قلبك بعد كل ده لسه مش عايزه تفتحي قلبك لسه ما انتش عايز تتوب لسه ما انتش عايز تسيب لسه ما انتش عايز تقتحم العقبه اللي بينك وبين ربنا لسه ما انتش فاهم المشكله الحقيقيه اللي في حياتك لسه ما انتش فاهمه ان المعصيه الفلانيه هي ديت اللي بينك وبين الله اللي بينك وبين الجنه اللي بينك وبين النجاه اللي بينك وبين السعاده لسه كل ده وما انتش عايز تفتح قلبك هتقول لي هتقول لي الحقيقه انا لو فتحت لك قلبي انا لو اتكلمت بصراحه انت بتقول لي سيب اسيب ايه انا حياتي حرام في حرام انا عارف 500 واحده منهم جزء في الجامعه علاقات بريئه وجزء على التليفون نص بريئه وجزء على الشاتنج ثلاث ارباع بريئه وعلاقات تانية غير بريئه مخدرات وبشرب حفلات وبروح رحلات وبطلع اغاني وبسمع كل حاجه بعملها انت عارف انت ما بتقول لي سيب بتعمل فيا ايه انت بتقول لي موت انت مش بتقول لي سيب انت بتقول لي موت لان انا كده بسيب كل حاجه هو انا لما اقول لك روح لربنا يبقى بقول لك موت هو انا لما اقول لك اعرفي ربنا بقول لك موتي هو انا لما اقول لك قرب من مولاك بقول لك موت هو انا لما اقول لك اتطهر وعيش انسان طاهر واخلص من العذاب اللي انت فيه بقول لك موت ده انا بقول لك عيش وانا انا مشكلتي في الحقيقه لو انت عايز مشكلتي مشكلتي الحقيقه انا عايز اتوب بس من غير ما اسيب انا عايز اعيش سعيد سعيد في الدنيا وفي الاخره انا خايف من ربنا بس انا ما اقدرش اسيب اللي انا بعمله ازاي يعني هتمسك العصايه من النص مين اللي مسكها من النص ونفح مين اللي مسكها من النص ونجا وانا انا انا عايز اقول لك بصراحه انا انا بسمع الكلام ده وبتاثر بيه بس انا بصراحه سمعت ناس دعاة تانيين حلوين كده مش عاملين الدقن ديت ويعني ايه يعني يعني شكلهم كده طيب كده وبيتكلموا بالراحه وبيقولوا كلام سهل وبسيط وبيقولوا ان ما فيش حاجه من اللي انتوا بتعملوها حرام يا جماعه وحتى الممثله فلانه بتطلع في تمثيلات في رمضان ده اهو وهي الناس بتقال انها كشف شعرها وهي لا مش كشف شعرها ده الشيخ فلان قال ان الباروكه حجاب وهي بتقول انا لابسه باروكه فانا محجبه فانا انت مقتنع باللي انت بتقوله ده بالله عليك تقدر تقوله من ايدين ربنا سبحانه وتعالى انا مش مقتنع بصراحه مش مقتنع ان ده دين ولا مقتنع ان دول عندهم علم بصراحه ان انا اخد منهم ديني واعلق مصيري في الجنه والنار عليهم طب لما انت مش مقتنع واقف معاهم ليه لان انا حاسس ان الدين بيعرضوا دين سهل هعمل ايه عايز اسكت ضميري باي حاجه وانا انا كنت شاب كويس والله ومتدين بس دخلت على موقع نت قالوا لي في موقع نت الحاديه انا دخلت على الموقع الالحاديه والله ما كان قصدي حاجه غير انهم شويه مجانين اضحك عليهم ما خدتش بالي بس لما سمعتهم اتاذيت لما سمعتهم حسيت ان انا اتاثرت حسيت ان الشبهات بتاعتهم يا اخي افي الله شك لا والله ده ربنا ده روحي ده ربنا استغفر ربنا يعني كان كان روحي من غير ربنا ايه قلبي من غير ربنا ايه ده ربنا ربنا حياتي سبحانه وتعالى بس بس انا فعلا اتهزيت انا بقول الحقيقه وانا دخلت على اليوتيوب قلت اما ادخل كده اشوف الشيخ فلان بيقول ايه في القضيه الفلانيه ذهلت جايبين لك الشيخ فلان بيقول حرام بعديه الشيخ فلان بيقول على نفس القضيه حلال بعديه الشيخ فلان بيرد على فلان والداعيه فلان بي... انا تهت اتهزيت قلت هو ايه هو مين الصح ما انتش عارف مين الصح ما انتش عارف مين الكلام اللي عليه النور وايه اللي خلاك تدخل وتتوه نفسك في المواقع ده ايه وانا انا ابويا غني قوي قوي لو قعد يولع في الفلوس اللي عنده لحد ما يموت هيموت قبل ما الفلوس بتاعته الحريقه تاكلها عندنا كل حاجه مجابه عندنا شاليهات صف اول في مارينا وبورتو وكل حته عندنا مش ساكنين في فيلا ساكنين في قصر كل اصحابي high standard level انا جامعه امريكيه وانتيمتي جامعه كنديه وصاحبتي جامعه روسيه وصاحبي واقرب حبايبي ليا واخد شهادته من بره و... و... ودي حياتنا و... و... ومش عارف انت بتقول كلام بالنسبه لي بعيد قوي انت مش عارف احنا فين انت مش عارف احنا بعيد قد ايه انا لما باجي اكلم صاحبي على ال- ال girlfriend بتاعته واقول له حرام انت ترضاها لاختك يقول لي انا اخويا ال boyfriend بتاعها بيجي ياخدها من البيت هتقول لي مخدرات بكلمهم على المخدرات بيقول انا والدي بيشرب مخدرات والدي انت بتشرب سجاير وبتدخن هتتكلم عن الخمر هيقول لك انا عندنا في ال... في ال... في النيش عندنا بار في البيت اصلا انت بتتكلم عن ايه ده واقع في حياتنا اتغير ازاي واخرج ازاي انا مش عارف انا خايف انا حاسس زي اللي واقف قدام بحر خايف يمد رجليه طب يعمل ايه ده مش بحر يا ابني ده انت الوقت اللي في بحر وبتغرق ويتمد لك طوق نجاه وانا انا بطلع صدقات وبصلي وبصوم وعارفه ربنا كويس قوي بس مش قادره على الحجاب حجاب لا مين اللي هيتجوزني لو اتحجبت هيبقى شكلي صعب وصحباتي هيتريقوا عليا و- ومش ده ال- مش ده الموديل بتاع الايام دي انا خايفه خايفه ان انا اخد قرار خايفه ان انا اقتحم العقبه اللي انت بتقول عليها انا عارفه ان اللي بيني وبين ربنا ان انا اتحجب انا عارفه ان لو اتحجبت كل حاجه هتتغير فيا وانت كل واحد عارف يا جماعه وانا ابويا ابويا عايش في المانيا ووالدتي عايشه في انجلترا ده شاب بيقول كده وبنتقابل احنا الثلاثه مع بعض في سويسرا انا عايش تايه انا حياتي كلها تيكاوي انا قصه حياتي كلها ملخصه في التيكاوي انا ماليش اسره ماليش حد يهتم بيا ماليش حد يسمعني وانا وانا وانا اخواني في الله عايز بس خايف كل الناس الوقت عايزه ربنا الملتزم نفسه عايز ربنا بس خايف يقرب اكتر من كده حتى المنقبه خايفه انها تقرب اكتر من كده كل واحد وقف عند حد معين وخاف يعدي خاف على خط احمر في حياته خاف على دنيا ماسكها خاف على معصيه خاف على كرسي خاف على فلوس ده خايف من ربنا على فلوسه وده خايف من ربنا على الكرسي بتاعه وده خايف من ربنا على البنت اللي بيحبها ودي خايفه من ربنا على الولد اللي متعلقه بيه وده خايف من ربنا على البومات الاغاني اللي ما بينامش غير عليها وده خايف من ربنا على المسلسلات اللي بيتفرج عليها التركي الم- الممنتجه المترجمه ودي خايفه من ربنا احسن يقول لها خايفين من ربنا ليه بقينا خايفين من مولانا بقينا خايفين من الله اقتحم يا ابني اقتحمي انا النهارده فاتح لكم قلبي يا جماعه انا النهارده عايز انا اللي افتح قلبي قبل ما انتوا تفتحوا قلوبكم وتتكلموا عارفين المغني مغني كان مغني واتشهر وكان مغني في المغرب العربي واتشهر اسمه سعيد سعيد الزياني للي يسمع عنه وكان واحد بيعمل معاه حوار فبيقول له انت بقيت مشهور وكبير و و انت سعيد اسم على مسمى قال له لا انا من غير دال انا سعي بس انا تعبان انا بجري انا متبهدل انما الدال لسه مش لاقيها اما الاقيها هقول لك لما ربنا تاب عليه اتصل بنفس المذيع قال له انا لقيت الدال انا سبت الاغاني وسبت الطرب وسبت الشهره واخترت ربنا ربنا سبحانه وتعالى ادالي الدال انا بقيت سعيد انا دلوقتي بقيت اسم على مسمى اقتحم يا جماعه اقتحم اقتحم ما خافش اقتحم يا ابني سيب يا ابني وما تخافش يا بنت سيبي والله ما هتندمي والله ما هتندم والله ما هتقلق ده انت هتكتشف ان انت كنت مضيع حياتك قبل ما تسيب البنت اللي كانت نصرانية واسلمت وقصة توبتها جميلة جميلة كل ما اسمعها احس ان الدموع خلاص ان الدموع تخلص من عينيك اصلا من التأثر وهي بتقرا في كتابها واحدة مش مقتنعة يا رب ده كلامك يا رب ده كلامك يا عظيم يا ملك ده كلامك ازاي لغاية ما جت ليلة كانت هتموت طلعت على سطح العمارة بتاعتهم وبصت للسماء قالت له يا ربنا يا رب انت واحد ولا ثلاثة يا ربنا يا حقيقي يا ربنا يا حقيقي رد عليا يا رب ده تعبيراتها هي يا ربنا يا حقيقي عرفني ده كلامك ولا لا الكلام ده يليق بيك ولا لا يا ربنا عرفني انت واحد ولا ثلاثة الكلمة اللي تقطع قلبك وهي بتقول تصدقوا ان ربنا رد عليا يا كلمة تحس انها شقت قلبك رد ازاي تقول سمعت الاذان بيقول الله اكبر الله اكبر عرفت ان ربنا اكبر من ان الكلام ده يبقى كلامه واكبر من ان الزور ده يتقال عليه بتقول كان قدامهم مسجد قدام بيتهم كل صلاه فجر بيصلي بنفس الايات لدرجه انها مش مسلمه حفظتها بتقول اول مره يصلي بموقف سيدنا عيسى ربنا سبحانه وتعالى بيعرض على الله يوم القيامه وربنا بيقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك سبحانك يا جماعه ثابت ده دي ثابت ده, ده- ده ثابت دينها ده ثابت الدنيا ده ثابت وطنها ده ثابت كل حاجه اقتحمت ربنا ينجيها انا عايزك النهارده ما عدتش تبقى خايف من ربنا خايف من ايه خايف على الدنيا من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه زي اللي بيتحول على حاجه صبعك بين عينيك تتحول عليه ما حدش شايف غير فقره عنده فلوس ومش شايف غير مرض السكر اللي عنده عنده عيال ناجحين ومش شايف غير الابن التعبان اللي عنده عنده كل متع الدنيا ومش شايف غير الشهوه الناقصه اللي عنده فقره بين عينيه فقره وفرق الله عليه شمله حاسس انه تايه حاسس انه مشتت حاسس انه تعبان عايز حد ياخده في حضنه عايز حد يفتح له صدره عايز حد يشتكي له عايز حد حاسس ان في حد يهمه امره انت لما بتدخل على اصحابك بتلاقيهم كلهم بيضحكوا في وشك بس لما بتمشي كلهم بيتريقوا عليك مفيش حد منهم حاسس انه صدر حنون يستوعبك مفيش واحده من صحباتك حاسه انها بتحبك بجد انت مش ح... انت مش هتلاقي اللي انت عايزه غير في الدين انتوا مش هتلاقوا اللي انتوا عايزينه غير مع ربنا سبحانه وتعالى يا خايف من ايه يا ابني انا عايز بس خايف خايف من ايه سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى قال له ما تلك بيمينك يا موسى قال له يا ربي يا عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي بعمل بها حاجات كتير قوي يا رب عصايا دي انا بعمل بها حاجات كتير ومنافع كتير قوي يا رب وليه فيها مآرب اخرى قال القها يا موسى ارميها ارميها يا رب ده فيها كل النفع ليا ارميها ازاي ارمي حاجه فيها نفع ارميها يا موسى ارميها وهي مليانه منافع رماها بقى تعبان تعبان تعبان يعني مرعب بعد عنه سيدنا موسى ده تعبان قال له خذها يا موسى خذها اخذها ازاي يا رب وهي كلها منافع قلت لي ارميها وهي كلها اخطار قلت لي امسكها يا رب ده انا ده تعبان يا رب خذها ولا تخف خذها ولا تخف التزم ولا تخف اقبل ولا تخف اقبل على الله ولا تخف اقبلي ولا تخافي التزم ولا تخف توب ولا تخف اقتحم ولا تخف سيبي ولا تخافي سيدنا موسى عرف بعد كده ان ده كان كل نجاته ان ربنا بيربيه على الثقه فيه ثق في امر يا موسى ثقوا في امر الله بعدها ربنا قال له اذهب الى فرعون فرعون يا رب ده هيقتلني يا رب هيقتلوني يا رب ولو قتلوني مش مهم اموت انما الدعوه هتقف الدعوه هتقف بموت يا رب قال له اوحينا الى امك ولقد اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم افتكر يا موسى لما كنت رضيع في وسط امواج الميه وكنت هتموت بعد كده يلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو ليه لما كنت في ايد فرعون وانت رضيع يا موسى لما كنت في ايد فرعون وانت رضيع يا موسى كان ممكن يموتك بايديه كان ممكن يموتك في لحظه كان ممكن يضغط على دماغك يموتك انا اللي حميتك يا موسى انا اللي حميتك وانت لا حول ليك ولا قوه النهارده وانت كبير النهارده انا اللي حميتك يا موسى وانت كنت طفل لسه ما قطعتنيش وما سجدتليش النهارده لما هتسجد يا موسى النهارده لما هت... لما لما هتعبد يا موسى النهارده لما هتدعو الي وتتكلم عني هسيبك اذا كنت ما سبتكش وانت لسه ما عبدتنيش هسيبك وانت بتعبدني اذا كنت ما سبتكش وانت لسه رضيع ما تقدرش تعمل حاجه هسيبك وانت رجل وانا اللي بعتك للرساله مش هيسيبك والله ما هيسيبك وعزته ما هيسيبك ولا هيسيبك خايفين من ربنا يا جماعه خايفين عاوز بس خايف طب وما خفتش ليه ما خفتش ليه لما وقفت مع صاحبتك في الجامعه وسلمت عليها ايد بايد كده و ما خفتش من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام لان يطعن احدكم بمخيط من حديد في راسه يتشق راسه بمخيط حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له ما خفتش ليه ما خفتش ليه لما بصيت على الحرام هنا وهنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين تزني تزني ده زنا وزناها النظر وزناها النظر ما خفتش ليه لما سمعت اغاني حرام ما خفتش ليه خايفين بس من ربنا ومش خايفه لما لما سمعت اغاني حرام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقول لك وهو بيقول لك صوتان ملعونان مزمار عند نعمه المعازف والديجات ساعه الافتتاحات وساعه ال... والمعازف اللي بتتشغل في الافراح الافراح والخطوبات مزمار عند نعمه ورنه عند مصيبه ما خفتوش ازاي يا جماعه احنا خايفين من ايه ومش خايفين من ايه يا جماعه هي الايه اتقلبت المفروض نخاف من الاخره يا جماعه ونخاف على الاخره ونخاف على الجنه ونخاف من ربنا مش اخاف على دنيا اخاف على وهم اخاف على سراب زي اللي بيسافر 300 كيلو عشان شويه هوا على بلاج ومضيع ومضيع الفردوس وانهارها ونعيمها وهواها زي اللي بيسافر 300 كيلو عشان شويه هوا على بلاج وناس حر شر القيامه ده بيفكر ازاي اتقلبت للدرجه ديت موازيننا اتقلبت للدرجه ديت وصلنا لايه يا اخواني وصلنا لايه شوفوا قول الله سبحانه وتعالى الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون وهم في النار بيتشوم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا اسمع بقى وكنا قوما قوما ضالين القوم كلهم كانوا كده يا رب الدنيا كلها كانت كده يا رب يا رب ما كناش احنا لوحدنا كنا هنعمل ايه يا رب كنا نسيب ازاي ونواجه المجتمع وسخريه المجتمع والانعزال عن المجتمع ازاي ما قدرناش يا رب خوفنا نسيب خوفنا نسيب لان الدنيا كلها ما كانتش ثابت اللي بيتصلوا في افتح لي قلبك وتقول انا كل صحباتي مش ملتزمات هسيب واروح فين خليك انت القدوه ليهم خليك انت الصحبه ما تدوريش على صحبه يا جماعه ما تبرروش لنفسكم ما تبررش لنفسك ما تبررش لنفسك خالص عارفين اللي ضيع فرعون ايه انه كان بيبرر لنفسه اللي ضيع فرعون التبرير فرعون لما لقى موسى رمى العصايه وبقى الثعبان قال ان هذا لساحر عليم فرعون لما السحره سجدوا وقالوا امنا برب العالمين قال انه لكبيركم الذي علمكم السحر اللي ضيعه انه كان دايما بيبرر انه كان دايما بيدور على اي تبرير يحافظ على الحاجه اللي هو فيها ما كان العقبه بتاعته الكرسي بتاعه ما رضاش يسيبه راح جهنم زي الراجل اللي جه للنبي عليه الصلاه والسلام في مكه عشان يسلم وكان شاعر من شعراء المدينه فلما استلقوه في مكه قالوا له رايح فين قال لهم جئت لمحمد كي اسلم ده دينه جميل قالوا له انت عارف دين محمد بيدعو بايه ده بيحرم الخمر وبيحرم الزنا الراجل اترعب قال لا ما اقدرش اسيب الحاجات دي طب خلاص انا هرجع سنه وارجع لمحمد بعد سنه رجع مات مات لانه ما اقتحمش جعفر بن ابي طالب لما اتعرض عليه الاسلام اسلم وقال لا اله الا الله بعلو صوته في وش مكه كلها ما قالش مين اصحابي ما قالش هعمل ايه ما قالش هسيب ايه ما قالش ه... مين هروح فين اسلم وخد القرار واقتحم ابو طالب وهو على فراش الموت خاف خاف كان عايز يقول لا اله الا الله بس خايف كان زيك عايز بس خايف ضاع ما رضاش يقولها خلت في جهنم والعياذ بالله اللي عايز بس خايف يحصل له اهو في الاخر اهو قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما خدوا بالكم يا جماعه مش كنا ضالين كنا قوما كان القوم كلهم كده كان يا رب كله ضايع انا خفت اتوب انا خفت اسيب انا خفت اعرفك انا خفت اقرب منك انا خفت ابقى انا لوحدي كده في وسط الدنيا ربنا عمل فيهم ايه قال اخسئوا فيها الخسء ده ما تزعلوش مني يا جماعه الكلب الخاص اللي لما يروح لقوم يطردوه يطردوه يبقى الخسء ده صفه من صفات الكلاب لانه عاش عايز عايز اي عظمه عايز اي شهوه عايز اي حاجه خلاص هي ديت اللي اخترتها عليا خلاص خليك بقى قال اخسئوا فيها ولا تكلمون النهارده ما عادش في كلام انتوا بالذات دول اهل جهنم ممنوع تتكلموا انتوا خلاص ممنوع تتكلموا مع ربنا انتوا دي اخر كلمه هتتقال لكم من الله واخر كلمه هتقولوها لله انتوا هتتحرموا حتى انكم تستغيثوا بالله ولا تكلمون لان ياما ربنا ناداكم ياما ربنا قال لكم اقبلوا ولا تخافوا ياما قال لك اقبل ولا تخف ياما قال لك اقبلي ولا تخافي وخفتم وما رضتوش ياما ناداكم وما اتكلمتوش وما قبلتوش النهارده جايين تنادوا خلاص خلصت شوفوا ربنا بيعمل فيهم ايه ربنا سبحانه وتعالى بيقول حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى هيفضل تايه لغايه الموت هتفضل معذبه هتفضل كل يوم تدفن واحد صاحبك بايديك هتفضل كل يوم تاخد المهدئات هتفضلي كل يوم تعيسه هتفضل حيران هيفضل يجي لك حالات نفسيه تقتلك وتعصر قلبك وانت بعيد عن ربنا هتفضل تخسر كل شويه هيفضل تفضلي مهدده بكل معصيه عملتها طول حياتك حتى اذا جاء اذا فجاه الموت هجم ممكن الموت هجم وانت في قمه سعادتك وانت في قمه نشوتك وانت في قمه وانت الشاب اللي كان مسافر الساحل الشمالي ومعاه اتنين من اصحابه وهم في الطريق عملوا حادثه الاثنين ماتوا على طول هو الثالث صاج العربيه قفل عليه صاج العربيه دخل في جسمه بقى حي جوه تابوت من الصاج الناس واقفه بره مش عارفه تجيب مناشير تنشر الصاج ولا تعمل ايه وهو واقف يصرخ انا مش عايز اموت كده انا مش عايز اموت كده انا مش عايز اموت وهو جوه التابوت الصاج ثلاث ساعات ثلاث ساعات على طريق الساحل ثلاث ساعات على طريق الساحل الشمالي اللي ربنا جعله مليان ايات لمن يعتبر ثلاث ساعات وعم عارفوا يفكوا الصاج كان مات كان مات للاسف الشديد احنا مش عايزين نموت كده يا جماعه احنا مش عايزين احنا عايزين نبقى اقرب ناس لربنا ساعه ما نقابل ربنا نبقى احب ناس لربنا ساعه ما نقابل ربنا عايزين نبقى طاهرين مطهرين السلسله بتاعت بعد الفطار اساسها ازاي ازاي ازاي نتبنى ازاي نخلع ازاي ننطلق السلسله بتاعت بعد السحور بعد ال... بعد التراويح اساسها ازاي نسيب ازاي نسيب ازاي ما نرجعش ازاي ما نقعش ازاي نتخلص يبقى دي التحليه ودي تخليه ازاي يا جماعه ازاي نوصل لربنا سبحانه وتعالى حتى اذا جاء احدهم لانه هيجي لك وانت لوحدك احدهم الموت لما هيجي لك هيجي لك لوحدك الموت مش هيجيبك انت واللي معاك الموت مش هياخدك انت واللي معاكي الموت هيجي لك لوحدك لوحدك الدنيا كلها بتبص لك بيعيطوا عليكي نفسهم ياخدوكي بس ما حدش هيجي معاكي لو ترجعي ماشي انما نيجي معاكي لا كله هيسيبك ملك هيسيبك حتى إذا جاء أحدهم أحدهم الموت وهو لوحدك ملك هيسيبك أحبابك هيسيبوك أصحابك هيسيبوك الدنيا هتسيبك تخيل أنت مستعدية تواجه الموقف ده لوحدك مستعدية تنام على فراش الاحتضار لوحدك أديك بتحتضر أهو أنت أهو نايم على فراش الاحتضار أهو يا اللي قلت عاوز بس خايف يا اللي كنت دايما لما تسمع كلام دين تقول نفسي بس مش قادر يا اللي كنت دايما لما تشوف واحده منقبه تقول ياه لبسها جميل ملكه الدنيا كلها بتزفها بس مش قادره يا اللي كان نفسك تلبسي طرحه وجوزك اللي منعك يا اللي كان نفسك وكان نفسك ولكن خفته من الف حاجه وخفته على كل حاجه حتى اذا جاء احدهم الموت هيجي لك لوحدك انت الوقت لوحدك نايم كله بيبص لك مش قادر يشاركك في اللي انت فيه ولا ينفع انه يبقى معاك حتى اذا جاء احدهم الموت الموت دخل من الباب ملك الموت دخل قال رب ساعتها الرب ارجعون ارجعون ضمير جمع تعظيم لله الوقت عرفت ان ربنا عظيم الوقت عرفت ان ربنا ما يتعصاش الوقت عرفت ان ربنا ما يعرضش عنه الوقت عرفت ان ربنا نظر ربنا ليكي اغلى من نظر الشباب كلهم ليكي الوقت عرفت ان جوار ربنا اغلى من جوار اي انسان بتعصى ربنا معاه قال رب ارجعون الوقت قلت يا رب بعد ايه لعلي اعمل صالحا هو انت كنت عارف الصالح من الطالح انا كنت عارف كل حاجه انا كنت عارف الصح من الغلط انا كنت بعمل الغلط وانا عارف انه غلط انا كنت بعمل المعصيه وانا عارف انها جهنم انا كنت ماشي في طريق غلط وانا عارف انه غلط انا كنت عارف انا عايز ارجع يا رب لعلي اعمل صالحا لعلي يا رب اديني فرصه كمان اديني كمان فرصه يا رب كمان فرصه واحده بس لعلي اعمل صالحا فيما تركت يا رب ساعتها والله ما في درس هضيعه ولا في تراويح هسيبها ولا في عباده ولا في ليله مش هقومها ولا في يوم مش هصومه يا رب رجعني وانا مش هضيع فرصه اعبدك فيها ومش هضيع ساعه اقرب لك فيها ومش هضيع اي حاجه انت بتحبها ما اعملهالكش لعلي اعمل صالحا نكره للتعظيم ده انا هشتغل شغل بس رجعني لعلي اعمل صالحا ما عدتش اخاف من حد ما عدتش اخاف على حاجه انا يا رب خلاص وثقت فيك انا يا رب خلاص صدقت ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا ده لا يمكن يحصل هذا لا يكون ابدا انتهت انت خدت فرصتك كلا انها كلمه هي مجرد كلمه وخلاص زي ما كان في الدنيا عاوز كلمه وخلاص ما كانش لها تاثير عملي انها كلمه هو قائلها هيفضل يقولها طول القبر كل ما يتعرض لعذاب ذنوبه يقولها كل شويه يقول رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون هو قائلها ومن ورائهم برزخ اتقفلت الباب من ورا اتقفل بالضبه والمفتاح من ورائهم ما تحاولش ترجع ورا ما تحاوليش تبص وراكي انتهت ما تحاولش تبص على باب القبر ما تحاوليش تبص على اي مخرج خلصت انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون وان واي دخلت من الباب مش هتعرف تخرج تاني ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون اخواني في الله اخواني في الله اخر حاجه بقولها لكم قبل ما نفتح قلوبنا لبعض اخر حاجه بقولها لكم اقتحموا يا جماعه اقتحموا يا اخواني سيدنا انس بن النضر كان داخل غزوه احد جه متاخر لقى الصحابه متقطعين متقطعين بص لهم ينزل ولا ما ينزلش ينزل ولا ما ينزلش نزل اقتحم كانت النتيجه انه قال واهن لريح الجنه اني لا اجد ريح الجنه انا الجنه جات لي من الوقت من وانا لسه في الدنيا لما اقتحم لما اقتحم لما ما خافش لما قالش انا عايز انزل مع النبي بس خايف نزل وخد القرار واقتحم اقتحم يا ابني اقتحم العقبه اللي بينك وبين ربنا العقبه دي ايه سيبها الليله سيب العقبه دي الليله فرمت ال hard disk بتاعك الليله احرق السفن الليله احرق السفن اي سفينه بينك وبين المعصيه احرقها الليله واركبي سفينه النجاه الوحيده وهي التوبه احرق اي سفينه بينك وبين اي معصيه اقتحم طلحه بن عبيد الله في غزوه احد راح ينقذ النبي عليه الصلاه والسلام لقى المشركين حواليه ولقى سبعه من الانصار مقتولين حاولوا ينقذوه قبله واتقتلوا حواليه والنبي عليه الصلاه والسلام مفيش حد قدامه مفيش حد بينه وبين المشركين طلحه كان عايز كان عايز ينقذ النبي خاف ولا ما خافش اقتحم طلحه دخل طلحه ربنا نجاه صحيح اصيب بس ربنا نجاه والرسول عليه الصلاه والسلام قال بعدها من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة وبقى من العشرة المبشرين بالجنة والرسول عليه الصلاة والسلام قال دونكم أخاكم فقد أوجب وجبت له الجنة ممكن الجنة تجب ليكي بالمعصية اللي هسيبها النهاردة ممكن اقتحامك للمعصية اللي هسيبها النهاردة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك يوم القيامة دونكم أخاكم فقد أوجب فقد أوجبت أنت اليوم الفلاني اللي تبت فيه من الذنب الفلاني اللي اقتحمت فيه العقبة الفلانية اللي سبت فيه الم المعصية الفلانية ده اليوم اللي وجبت ليك الجنة فيه ده اليوم اللي اعتقت رقبتك من النار فيه هو اليوم ده يا جماعة هو اليوم ده يا إخواني فقد أوجب مين يسيب ويوجب من يسيب الجنة ليه من يترك وله الجنة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض إخواني في الله اخواني في الله انا فتحت لكم قلبي ولسه ما خلصتش كل اللي عندي بس انا عايزكم تفتحوا لي قلوبكم بقى افتحوا لي قلبكم لو في اتصال يا اخواني معاكم باذن الله معاكم اتصال اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حازم اهلا وسهلا بعد اذنك يا دكتور حازم انا عندي مشكلة ايوه دكتور حازم انا التزمت مع حضرتك مع سلسلة عارفين يا شباب وكنت مكملة مع حضرتك بس بسبب ان في قرار من اهلي خطيبي ومن اهلي بالفرح الغير اسلامي بعد ثلاث شهور انا رجعت في التزامي واحنا حاولنا كتير يا دكتور نق- نق- نقنعهم ان احنا مش هينفع نعمل فرح غير اسلامي بس مش قادرين والدتي وخطيبك ممكن ملتزم يا اختي نعم خطيبك ملتزم خطيبي متدين اه وعمال يقنعهم معايا وان احنا لازم نعمل فرح غير سبحان اسلامي الله يعني دي حياتك وحياته وهم اللي يتحكموا فيها سبحان الله ربنا يبارك فيهم هم اهالينا ولهم فضل علينا وعلى راسنا وانت لازم تشكروا ليهم فضلهم ان هم ربوكي وفضل اهله ان هم ربوه ولكن لا طاعه لمخلوق في معصيه الله طب انت عملت الفرح انا لسه فرحي كمان ثلاث شهور يا دكتور وبعدين طب ما تعمليه اسلامي بقى وتخلي خطيبك يتصل بيا وانا اجي لكم فيه ربنا يكرمك يا دكتور انت تشرفني ده انت الله يخليك استاذي لو اهلك وافقوا ان هم ما يعمل- يعني ما يعملوا الفرح اسلامي انا ان شاء خايفه الله على والدتي يا دكتور انا خايفه على والدتي لاني خايفه اضغط عليها تتعب لانها بتتعالج من الجلطه ربنا يشفيها ويعافيها ان شاء الله مش هتتعب يا اختي مش م- م- يعني خلي يعني عريسك ان شاء الله هو اللي يضغط هو اللي يقف وان شاء الله ربنا هيعينكم بص يا اختي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولا طاعه لمخلوق في معصيه الله بوسي ايد والدتك ورجليها وتوجهي الى الله في الثلث الاخير وادعي ربنا انما اوعي تعملي المعصيه دي اوعي تبداي حياتك بمعصيه لبيت اسس على التقوى من اول يوم ال- الواحد بيرجع بيته من الفرح الغير اسلامي معاه شنطه معاصي معاه الوف بل مئات الالوف من المعاصي اوعي يا اختي اوعي في اتصال تاني اتفضل السلام عليكم السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته ايوه اتفضل
يا شيخ حازم اهلا وسهلا اتفضل بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدك من الإيمان والتقوى والإيمان الله يبارك فيك افتح لنا قلبك بقى خير اتفضل خير إن شاء الله والله أنا مصدق بك حبا في الله بس الله يبارك فيك احبك الله اللي زحمتني فيه انت ادعي لي منين بإذن الله يا بقى شيخ
طيب ادعي
الله المستعان.
لي يا شيخ.
جزاك الله خير جزاك الله خير حبيبي.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله كل خير اتصال اتفضل السلام عليكم السلام عليكم فصل طيب مفيش مشكلة ان شاء الله بإذن الله اي اتصال الوقت خلاص احنا الوقت بإذن الله في اه نهاية دلوقتي في نهاية البرنامج ان شاء الله اي اتصال يعني تفتحوا قلوبكم يا اخواني في الله ان شاء الله تفتحوا قلوبكم معانا باذن الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا الخراج ده الصديد ده يطلع ونروق يا جماعه ندخل في دم بعض يا جماعه نبقى نبقى نبقى كلنا خايفين على بعض انا خاف عليك وانتوا تخافوا على بعضكم وتخافوا على نفسكم وكل واحد منكم يخاف على كل واحد قريبه وكل واحد جاره وكل واحده منكم تخاف على كل واحده من صحباتها نخاف على بعض يا اخواني يا اخواني انا التوصيه اللي عايز اقولها لكم فلا اقتحم العقبه فلا اقتحم العقبه عايزين نقتحم بقى عايزين العقبه اللي بين بيننا وبين ربنا ديت نقتحمها لان الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول في حديث صح عنه ان امامكم عقبه كؤود في عقبه وحشه جدا العقبه دي فين يا رسول الله في الاخره بقى لا يجوزها المثقلون عليه الصلاه والسلام يعني ايه يعني في عقبه في الدنيا اللي هيعديها هيعدي عقبه الاخره اللي مش هيعديها هيقابله عقبات صعبه في الاخره هيعدي منها ازاي نقاط تفتيش طول يوم القيامه وفي القبر وحساب و و و وحساب على اللي في قلبه وعلى اللي في صحيفته يبقى اللي هيعدي العقبه في الدنيا يا جماعه هيعدي العقبه في الاخره اقتحم يا ابني اقتحم ما تخافش ما تخافيش يا بنتي اقتحم الصحابه اول ما كانوا يدخلوا دار الارقم من ابي الارقم كان منظر الدار مرعب كان اللي بيدخل دول الارقم بيتاخد بيطرد بره مكه قالوا بياخدوه يحبسوه بيجوع بياخدوه يعذبوه يدفنوه في الرمال الساخنه ويغطسوا وجهه في الماء وممكن يقتلوه كان دار الارقم المنظر من بره مرعب انما اللي دخل واقتحم لقى الجنه جوه يا جماعه دار الارقم دي اللي خرجت خلفاء الارض اللي خرجت ابو بكر اول خليفه اللي خرجت عمر تاني خليفه اللي خرجت عثمان تالت خليفه اللي خرجت علي رابع خليفه اللي خرجت قوات الجيوش اللي فتحوا العالم كله اقتحم يا ابني اقتحم وما تخافيش سيب سيب لوجه الله سبحانه وتعالى ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه انتوا عارفين يا شباب الشيطان دايما بيخليكم تشوفوا المنظر من بره مرعب زي الشيطان لما خلى سيدنا ادم يبص على الشجره بليون شجره حواليها بس اتقالوا ان هي دي هي دي الامل الوحيد ان الشيطان يحول لك المعصيه اللي في حياتك ان هي دي حياتك من غيرها ما تنفعش ده بيضيعك ده بيضحك عليكي الشيطان بيدمرك الشيطان بيضحك عليكي اقتحم يا بنتي عارفين الد... عارفين المسيح الدجال لما يجي في الاخر اخر الزمان يبقى معاه جنه ومعاه نار فيوعد اللي هيتبعه بالجنه الجميله الرهيبه اللي معاه ويخوف اللي مش هيتبعه بالنار اللي هيرميه فيها عارفين يا جماعه فمن دخل ناره وجدها جنه يبقى منظرها من بره نار ولكن لوجه الله يثبت على دينه ويثبت امام الفتن يجي يترمى في النار يلاقي نفسه في جنه يلاقي نفسه في جنه من جنات الله سبحانه وتعالى ومن دخل الجنه وجدها نار يجي يدخل الجنه مستني بقى الثمار بتاعه اتباع المس... اتباع المسيح الدجال يلاقي الجنه بقت نار يا جماعه يلاقي الجنه بقت مشتعله عليه يلاقي نفسه التهب واشتعل والعياذ بالله اقتحم يا ابني اقتحم يا بنتي منظر منظر الصحابه اتفضل اتصال اتفضلوا يا اخواني السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته اتفضلي يا اختي آه، أيوة يا شيخ آه، أنا كانت مشكلتي إن أنا كل ما بقرب من ربنا مش- يعني كل ما أقرب ببعد تاني ما بقدرش ما بقدرش أستمر بسبب الأغاني
بسبب الاغاني
اه يعني انت متعلقه بالاغاني طب انت اصحابك شكلهم ايه يا اختي
آه، لا أصحابي بيقعدوا يشجعوني إن أنا أبطل أسمع أغاني بس أنا غصب عني يعني سبحان بسمع الله العظيم سبحان الله طيب ربنا ربنا يتوب علينا ويتوب عليك جميعا يا رب بصي انت دلوقتي انت السبب في اللي انت فيه يعني لو كان اصحابك مش كويسين كنت قلت لك اصحابك لو كانت البيئه حواليك مش كويسه انما انت دلوقتي في شباب كتير كده يا جماعه بيبقى هو السبب في اللي هو فيه هي حلها زي بالظبط كده النهارده مثلا الدنيا حر قوي والناس عطشانه الساعه واحدة الظهر فيجي شاب بيقول انا انا عطشان انا انا عايز اشرب طيب يا حبيب قلبي اصبر اصبر ازاي ادوني حل ما تقوليش اصبر اديني حل عملي انا عايز اشرب هو الحل انك تصبر مفيش حل تاني الحل مفيش اي حل عملي غير انك انت تصبر نفسك الحل العملي يا اختي في اللي انت فيه انك تقفي مع نفسك انك تذكري نفسك انك تعرفي ان انت الوقت لو في الوضع اللي انت فيه ده وربنا معرفك الصح من الغلط لو اخترت الغلط ده حجه عليكي قدام ربنا سبحانه وتعالى حجه عليكي امام الله عشان كده يا جماعه الحل ان احنا نصبر يا شباب الحل انكم تصبروا الحل يا اللي ما انتش لاقي صحبه مش ان احنا هنسيب الدنيا و و و و ونوفر لكل مواطن صحبه صحبه لكل مواطن لا الحل انك تلتزم وتاخد قرار وتقتحم ساعتها انت هتبقى الصحبه انت هتبقى البدايه يا اخوان احنا يوم ما التزمنا في الجامعه انا فاكر كان اصحابي كل يوم ما الواحد التزم كان في اول تانية كليه كل واحد يقول سبحان الله معقوله هتثبت مع يا جماعه سبحان عايزين نصدق ربنا سبحانه وتعالى يا اخواني عايزين نصدق الملك يا اخواني كان نظرات ال- ال- الحيره في في عيون الجميع يعني هتثبت يعني هتسيب يعني مش هترجع تاني سبحان الله عايزين يا جماعه ربنا يملا قلوبنا بالهدايه ونقتحم وما نخافش ونرمي نفسنا ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعنا ابدا لن يضيعنا ابدا عايزين نقتحم يا اخواني اقتحم اقبل ولا تخف الرساله بتاعت الليله الرساله بتاعت الليله خلاص بقى يا اخواني ان شاء الله باذن الله يعني ما عادش يبقى في اتصالات ان شاء الله باذن الله عشان نختم حلقتنا ان شاء الله يعني الرساله بتاعت الليله اقبل ولا تخف الرساله بتاعت الليله اليس الله بكاف عبده ما تخافيش من ربنا هيكفيكي ما تخافيش يا اللي خايفه تلبسي نقاب البسيه واقف قدام المرايه قول انا لبسته عشانك يا رب وانا واثقه انك هتديني احسن من المتبرشه انا واثقه انك مش هتسيبني اليس الله بكاف عبده انت مش خايف ان رأ- ازاي ربنا هيكفيك ربنا هيقويك ربنا هيحميك الرساله اللي في الاخر يا جماعه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللي هيمشي في طريق ربنا لا خوف عليه ولا حزن عليه خالص ما تخافيش ما تحزنيش هو ده طريق الامان كله الرساله بتاعت الليله يا جماعه فلنحيينه حياه طيبه الرساله بتاعت الليله يا جماعه الثقه في الله كنوز كسرى وقيصر اللي وعد بها الصحابه لو اقبلوا على الله زمان هيتاق هياخدها اللي هيقبل على الله دلوقتي اللي عايزه تعيش سعيده اللي عايز يعيش سعيد يقبل على الله اقبل ولا تخف الشعار اللي الواحد عاش معاه بالذات في اخر الكليه لما كان ضغط المذاكره يزيد وضغط الامتحانات وضغط البكالوريوس وضغط وضغط والواحد مش عايز يسيب الدعوه ومش عايز يسيب العباده ومش عايز سبحان الله العظيم كانت الايه اللي انقذت الواحد اللي كانت سفينه نجاه كاني الاول مره كنت اقراها في حياتي اقبل ولا تخف والواحد سبحان الله عمره ما اقبل على ربنا وندم ولم اكن بدعائك رب شقيا عمري يا رب ما دقت اي الم ولا حزن ولا خوف وانا معاك اخواني في الله اخواتي في الله نفتح قلوبنا لبعض ان شاء الله باذن الله برنامج افتح لي قلبك يا جماعه برنامج له خطه يا اخواني برنامج له خطه باذن الله سبحانه وتعالى يعني في خطته ان انا هفتح لكم قلبي وانتوا تفتحوا لي قلبكم خطه البرنامج زي ما قلت لكم امبارح بالظبط فلا اقتحم العقبه ان كل واحد فينا في حياته عقبه البرنامج ده لازم ان شاء الله نتخلص من عقبات حياتنا تميزا عن برنامج بعد الفطار اللي هو اقبلني يا رب اللي هو دوره التوبه بقى ازاي نتوب عمليا ونتخطى مرحله بمرحله انما برنامج افتح لي قلبك اللي هو الشعار بتاعه فلا اقتحم العقبه البرنامج ده فكرته ان كل يوم هناخد عقبه كل يوم هناخد عقبه من اول ان شاء الله باذن الله ما بدانا كل يوم هناخد عقبه امبارح سمعتكم سماع مفتوح النهارده بدانا بقى يعني نشكل البرنامج شويه انا بتكلم الاول وبعد كده بسمعكم بقى وبعد كده بسمعكم وبفتح لكم قلبي اكلمكم عن معصيه من المعاصي اكلمكم عن التبرج اكلمكم عن الاختلاط اكلمكم عن الحب الحرام اكلمكم عن شباب دوت كوم الشباب والنت اكلمكم عن اكلمكم عن حقوق الولي اكلمكم عن الغيبه اكلمكم عن اي ذنب من الذنوب اللي احنا عايشينها في حياتنا عن الشيزوفرينيا اللي احنا عايشينها في حياتنا كل مره هناخد ذنب ان شاء الله هناخد معصيه باذن الله هناخد عقبه بيننا وبين ربنا ونقتحمها باذن الله سبحانه وتعالى وبعد ما نتكلم عنها شويه ان شاء الله اسمع لكم وتفتحوا لي قلوبكم بعد ما فتحت لكم قلبي باذن الله سبحانه وتعالى احنا مع بعض يا جماعه ان شاء الله وربنا معانا ان شاء الله وربنا مش هيسيبنا مش هيسيبك والله ولا هيتخلى عنك ما ودعك ربك وما قال مش هيودعك مش هيسيبك ابدا طول ما انت ما سبتش ربنا اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم احي قلوبنا بمعرفتك اللهم احي قلوبنا بالقران اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا همومنا وغمومنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا
يا